السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأن يكتب لي ولكم التوفيق وأن يشرح صدورنا ويصلح بالنا ويثقل موازيننا وأن ينزل علينا السكينة وأن يغشانا برحمته ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا جميلا وأن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا ما زال حديثنا حول آيات النور آيات المصابيح آيات وقل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن تلك إرشادات القرآن لنساء هذه الأمة وقلنا في هذه الآيات كلاما يتعلق بالأوامر التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويريدها الرب جل وعلا من المؤمنات ودي من الحاجات الجميلة ومن الأمور اللي ممكن تساعدك في أنك تدرك مراد ربك من كتابه أن يكون عندك دفتر بتدون فيه الأوامر والنواهي أنك تشوف الوجه ده اللي أنت بتقرأه النهاردة الصفحة اللي أنت بتقرأها دي فيها أوامر فيها نواهي طيب انت بتعمل بيها ولا لا ليه لانك هتسأل هتسأل يوم القيامة وسوف تسألون هتسأل عن الكتاب ده هتسأل عن الآيات دي حضرتك هتسألي عن الآيات دي فالأمر ده إدراكه مهم جدا لم تكن آياتي تتلى فاستحضارك إنك ممكن تتعاتب على كتاب الله سبحانه وتعالى وإنك تتحاسب عليه يوم القيامة وإن حضرتك هتتحاسبي عليه يوم القيامة هيكون الدافع مختلف والشغف مختلف والقابلية والجاهزية والتهيئة مختلفة لعل الله يمن عليك بالتهنئة بين يديه فمن استعد استمد من استعد للقاء المشرف أمده الله بما يشرفه فلما أنا أقرأ كفتاة ودي من الأبحاث الجميلة ان حضرتك تقرأي القرآن كبنت تخيلي انك اول مرة تمسكي كتاب الله سبحانه وتعالى وتدوري ايه ان القرآن بيخصك بيه من ارشادات وكيف تكلم معك القرآن هتلاقي نفسك بتفكري بطريقة مختلفة خالص هتلاقي نفسك ان في دوافع نفسية كتير وفي حواجز نفسية كتير حجزاكي وحجباكي عن نور كتير من انوار الوحي هتلاقوا انه في نصوص كتيرة في لصوص كتيرة ضحكوا عليك لما سرقوا منك المعنى والمفهوم هتلاقوا ان في نفوس هوى النفوس بيستعمل النصوص ويتطرس بها ويستتر بها حضراتكم هتلاقوا المعاني مختلفة تماما مرة في يوم من الأيام كنت بتكلم مع حد في مفاهيم حول العفة والحياء فقال انتوا كده بتشددوا علينا قلت لها تقصدي مين بيشددوا علينا تقصدي ان الخ... الذي خلقك ام تقصدي الذي بلغك فهي سكتت شويه كده فقلت لها لو تقصدي الذي بلغك فلو انا شديت على حضرتك والذي خلقك خفف عنك فلا تعيري لكلامي اي ادنى اهتمام فانا بريء منه وهو والعدم سواء لكن انت اقراي روحي اقراي كيف اثنى ربك على الفتاة التي كانت اضطرت للحاجة أن تخرج خارج البيت لما كان أبوها شيخ كبير خرجت تسقي وتعمل في الحياة لأن الإسلام لما أمر بالحجاب لم يحجبك عن المجتمع لا ولكن حجب فتنتك عن المجتمع وحجب أن الشرور تأتي من خلالك فأراد الإسلام أن ينزهك أن تكوني مشاركة في مشاكل الأمة وحثك أنك تكوني مشاركة في نفع الأمة فلما تقرأي التقطي بقلبك قبل عينك سير هذه الفتاة وربها يثني عليها ويقول تمشي على استحياء كان ممكن هذا اللفظ يعني يتعداه كتاب الله صح؟ أليس ذلك؟ مش كان ممكن أن القرآن كان ممكن الله سبحانه وتعالى يتعدى هذا اللفظ ولا يذكره فجاءته إحداهما تقول إن أبي أليس كذلك؟ المعنى واصل ولا مش واصل يا أولي الألباب؟ القصة وصلت ولا مش وصلت؟ لكن هل تظن أن هذه الصورة هذه الصورة سورة القصص هي صورة مكية أي نزلت على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة طيب إيه المشكلة يعني المعلومة دي فادتني في إيه؟ لأ تستفيد كتير من الفوائد اللي حضرتك تستفيدها وانت هتستفيديها كامرأة إن من أوائل ما تعلمه الصحابة والصحابيات في البداية خالص هذه الآيات فالله سبحانه وتعالى علم الصحابة وعلم المسلمين وهم لسه في مكة وعرفهم القصة دي وهيأ المسلمات أن يسمعوا كلمة تمشي على استحياء ما مراد الحكيم من هذا الكلام فإن كلامه لا يذكر كلمة بل ولا يذكر حرف سدى حاشاه سبحانه وتعالى حكيم لكن لأن الله خبير بما خلق وخبير بالفتنة وخبير بالشر وخبير بالخير سبحانه جل وعلا أنزل مثل هذه الآيات عشان كده هتلاقوا أن قصة مريم وقصة موسى وقصة بلقيس وقصة امرأة العزيز القصص ديت قصص مكية طب هذه القصص المكية التي كانت تنزل على فتاة مكية لسه مسلمة جديد هتعمل ايه في قلبها هتعمل ايه في وجدانها في مشاعرها هل البنت اللي بتتشرب المعاني دي عما يجي في الآخر خالص تقرأ يدنين عليهن من جلابيبهن هتلاقي إن في مقاومة شرسة داخلية الله يرضى عن السيدة عائشة ويرضى عن نساء الأنصار ونساء المهاجرين السيدة عائشة بتحكي لنا وأم سلمة بتحكي لنا برضه أم سلمة بتقول لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها يا سلام على الجمال إيه الجمال ده يا جماعة الآية يدنين عليهن من بتقولي خرج نساء الأنصار تحس إن هي مظاهرة مظاهرة لإعلان استسلام الأنصار لكلام الغفار سبحانه وتعالى وعائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار يعني بتقول أنا شفت مشهد كأنها بتدعي فرضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار لما نزلت الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما على رؤوسهن الغربان يا سلام انتم ملاحظين ان ان الانصار ما يقدرنوش بقى قاعدين على فكره الحديث ده الايه ديت مش احنا اللي مقصودين منها على فكره يمكن يمكن الايه دي بتخاطب المهاجرات يمكن الايه دي بتخاطب زوجات العشره المبشرين بالجنة يمكن الآية دي بتخاطب نساء المؤمنين بس نساء النبي صلى الله عليه وسلم بس لا ليه اللي بيريد الدار الآخرة بتلاقي الحاجات ديت مش شغلاه قوي سلالم الطوارئ اللي عاوز يهرب منها دي مش بتبقى شغلاه قوي وصفية بنت شيبة تقول بينما بين نحن عند عائشة رضي الله عنها شوفوا المجالس الجميلة مش مجالس هيا بنا نغتاب ساعة لا بين نحن عند عائشة فذكرنا نساء قريش وفضلهن بيتكلموا على نساء قريش فعائشة رضي الله عنها اللبيبة التي استعملها الله في التقاط الجمال قالت إن للنساء قريش لفضلا وإن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار واشد تصديقا لكتاب الله ولا ايمانا بالتنزيل سبحان الله المتتبع مشاهد نساء الانصار اللي هيتتبع من حضراتكم فكرة الأنصار وكيف نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدهم الجميلة جدا الرائعة المبهجة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بيخدموه إزاي والدور اللي قاموا بيه في المدينة وكل واحدة بتحاول كأنها بتترجم حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وحبها للإسلام هتعرفوا كويس قوي إن الناس دي مختلفة إن الناس دي وإن نساء المؤمنين مختلفين تماما فعائشة رضي الله عنها بتقول إن اللي أقدر أقوله ما رأيته أفضل من نساء الأنصار وأشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل فقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها شوفوا دور الرجالة إيه دور الرجالة إن هم يعملوا إيه دور الرجالة إن هم ينقلوا الكلام الجميل ده للنساء عشان بعد كده هم يبلغوا الأولاد اللي هيربوهم فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ما دي قوامة بقى من ضمن أدوار القوامة وعلى كل ذي قرابة فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل يا سلام قامت إلى مرقها المرحل فاعتجرت به أي اختمرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحنا وراء رسول الله يا على المشهد الجميل وراء رسول الله تدفعي فيها كام عشان تلحقي تبقى تقفي ليكي مشهد تاني ليكي فرصة تعمليها عند الحوض تقفي المشهد ده فأصبحنا وراء رسول الله آه والله هم كأنهم أصبحوا وراءه جسدا وراءه منهجا وراءه اتباعا وراءه أعلنوا بالمشهد ده نحن وراء رسول الله لأن بناتهم لما دخل المدينة كانوا ماسكين الدف ومبسوطين جدا وقاعدين يقولوا نحن جواري من بني النجار يا حبذا محمد من جار فهم جايين تقول عائشة فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين الصبح يا سلام رغم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لكن انتشار ثقافة أن المرأة تصلي في المسجد الفجر هذه ثقافة موجودة من الحاجات النادرة جدا في المجتمع حاليا انك تلاقي اسره بنسائها نازلين يصلوا الفجر في المساجد ومن الحاجات النادره انهم بما ان قليل جدا من مساجد المسلمين اللي فيها مكان للنساء يكون مفتوح في كل الصلوات سبحان الله فاصبحنا وراء رسول الله يصلين الصبح معتجرات كان على رؤوسهن الغربان يعني كان الحجاب وسواده شعارا ودسارا هم لابسين حجاب الحجاب ده لبسه اللي اللون الأسود فهو تشوفهم كده كالغرباب سبحان الله طبعا كتير مننا اما بيسمع الحاجات ديت ممكن بعض الفتيات الجدد والناس اللي لسه يعني داخله الاستقامه جديد او بتتعرف على دينها جديد بسبب الغربه ممكن تحس بوحشه كان مرة في يوم من الأيام حد من الشباب كان معايا في الجامعة كنت بكلمه في موضوع الإسبال والإسبال ده إن في نهي عن الإنسان الرجل إن يلبس توب يعدي يعني قميص جلباب بنطلون أي حاجة تعدي كعب الرجل وكعب الرجل مش الكعب اللي, اللي بيكون يعني في العرف احنا بنقوله يقول لك كعب رجله لا الكعب ده هو العظم الناتئ ايه على جنبي مشط الرجل كده فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان التوب يعدي الكعب ده عند الرجل والعلماء مختلفين بين التحريم والكراهه ففي حد من الشباب قال لي يا شيخ وبتاع وازاي والجامعه وبتاع فانا فاكر كويس قوي الكلام ده واقوله كاني اقوله الان وكان معايا بعض زميلي يعني فقلت له بص هي صعبة لما يكون اللي قايلها محمد صلى الله عليه وسلم وهتكون سهلة جدا سهلة جدا لما تلاقيها موضة في يوم من الأيام فقال لي موضة قلت له بص لو في موضة النهاردة وأنا فاكر كويس قوي إن أنا سميت له حد سميت له عمرو دياب قلت له لو عمرو دياب طلع أو محمد فؤاد بقى كان الجيل بقى بتاع الجماعة دول فقلت له لو الاتنين دول طلعوا فأي واحد منهم طلع وعمل أغنية وسايب دقنه ولابس آه، بنطلون قصير كلكم هتعملوا كده وهتلاقوها موضة جميلة قوي الله سبحان الله الواحد ما كانش واخد باله ده كانت لذيذة قوي والله وسبحان الله قدر الله في أعمارنا إن إحنا نرى ما قلنا هي اللحية بتبقى سهلة خالص على فكرة اللحية بتبقى جميلة وسهلة بس لما بتكون موضة وما أصعبها عما بتكون اتباع عند مين بقى؟ عند القلوب التي لا تريد الدار الآخرة القلوب التي لا تريد الدار الآخرة الحتة دي بتكون موجودة عندها صدقيني هتلبسي أسود وهيبقى لون جميل وسبحان الله الأسود ده دايما كان بيخطف قلبي كنت طول عمري بحب دايما حتى لما كنت بروح أنا وماما كده عاوز ألبس أي حاجة ب- ب- بختار دايما التيشيرت الأسمر ال- الأشرب الأسمر كنت دايما بحب اللون ده إمتى؟ لما يجي أي حد من الجماعة إياهم يطلع يمثل باللون ده وان المخرج يكون عاوز ان حضرتك تشوف اللون ده كويس لكن هو المخرج النهارده عاوزك تشوف عاوزك تشوف ان ال- ان اللبس ده مؤذي هقول لكم على حاجه كلكم حابينها وهي بالاسود كلكم مبسوطين منها وهي بالاسود وبتهابوها وهي بالاسود الكعبه الكعبه ولذلك المحجبه نساء الانصار خرجوا كانهم الكعبه المشرفه بحلتها السوداء كأنهم ما ازدادوا بهذا الثوب إلا مهابة وطهرة بهاء وقدراء أه والله اللي بتلبس اللبس ده صح كأنها كعبة تذكرك بمهابة الكعبة تذكرك بالتشريف بالحلة حلة الكرامة مهابة وطهر سبحان الله عشان كده السيدة عائشة بتقول بتقول إن إن ده جو مختلف فهنا نرجع للآية قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ربنا سبحانه وتعالى شدد على الرجل في غض البصر وشدد على المرأة في الحجاب عشان كده كنت بقول في بداية اللقاء بنصح ال- الفتاة وبنصح سيبيكي مني أنا أنا راجل ممكن ما أكونش فاهم الدين ممكن أكون راجل يعني متشدد ليا أيديولوجية معينة عاوزك تعمليها ممكن أكون مش صادق ممكن حاجات كتير أوي آه، ممكن آه، كان نفسي اتزوج واحده متبرجه بشعرها فما رضيتش بيا عشان انا ملتحي فكرهت كل الايه الجماعه دول فبحب اتكلم عن النقاب وايا كان بقى هيقولوا لك ايه ممكن يكون ده عندي انا لكن خليك انت صادقه تريدي الدار الاخره ونفسك ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك خلاص وافتحي كتابه قولي يا رب انا عارفه ان الكتاب ده انت انزلته عشان يهديني وهتسال عليه فيا رب انا عاوز اعرف ماذا تريد مني فعما تلاقي بقى كلمة من وراء حجاب تروحي تشوفي معناها ايه لما تلاقي قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن تجري بقى ولا يضربن بأرجلهن تب- تجري تعرفي يعني ايه الكلام ده يعني ايه الكلام ده يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين تبدأي تجري تشوفي تسمعي تعرفي الكلام ده ايه اللي مراد منه واخدين بالكم الحاجات ديت لما حضرتك تعيشيها لا ه... هتخ... هتفهمي حاجات كتيرة قوي وتنسي بقى كلام العلماء وتنسي كلام الايه الفقهاء اللي ممكن يعني البعض يضحك عليكي ويقول لك على فكرة الناس دي مش فاهمة النهاردة سريعا هنتكلم عن آه، معنى الآية قلنا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن يعني يحافظوا على البصر ويحفظن فروجهن واتكلمنا في الموضوع ده ولا يبدين زينتهن وطبعا يعني انا نفسي كنت ادوس شويه في يحف- يغضضن من ابصارهن وادوس شويتين فيحفظن فروجهن خاصه الجيل اللي طالع عنده ان الحاجات دي رخيصه ما تعلمها ما ترباش على ان هي غاليه هو اتربى ان في حاجات كتير جدا غاليه بس الحاجات دي هو ما ترباش على ان هي غاليه عشان كده عندنا فتيات اللي بيسموهم اندر مش عارف ايدج وايه والكلام ده فالسن ال- السن الصغير اللي طالع سن ممكن ما يبقاش متشرب معاني ضبط او ان هو ان الحاجات ديت غاليه حفظ الفرد حفظ الجسد ان هي تحمي انوثتها انها تحافظ على نفسها مكرمه لان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك اداكي نفس مكرمه فبلاش تهينيها وكل تشريعاته سبحانه وتعالى انها تظل هذه النفس مكرمه وانك ما تسمحيش ابدا ابدا ابدا ان حد يهينها الجيل اللي طالع الجيل اللي هو من ممكن نقول نسميه تحت العشرين الجيل ده يعني مش عاوز اقول مظلوم بس هو ظالم ومظلوم آه، جزء من الظلم اللي هو عامله ان هو مش مركز خالص مع نفسه هو قاعد بدري بدري بيرخص نفسه فعمرك ما هتكوني غاليه لانك انت اصلا ما كنتيش غاليه عن- بينك وبين نفسك فمفيش حد هيغليكي اذا كنت انت بينك وبين نفسك شايفه ان نفسك دي لا تستحق انك تحافظي عليها وانك ادانك محافظه عليها مكرمه وانك ادانك محافظه على ثمنها وان قيمتها هل هتفتكر في يوم من الايام اذا كانت ده دورك انت مع نفسك في غيرك هيعمل كده مش انتم ملاحظين ان الجيل ده للاسف مهزوز جدا في الحته دي المشكله في الراعي مش في الراعيه فقط صح كده مم. بس انا لو دخلت قبري وانا عندي 13 14 سنه وبالغه مش هنفع اقول لما ادخل قبري لا اصل بابا وماما ما كانوش مهتمين بابا وماما عم ينزلوا قبرهم هيتحاسبوا هيتحاسبوا على الامانه اللي فرطوا فيها وضيعوها هيتحاسبوا على الحاجات دي كلها لكن حضرتك هتتحاسبي اه هتتحاسبي فبلاش تضحكي على نفسك فتعالي كده بالراحه نشوف الايه دي بتقول لنا ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنات اللي غير مؤمنه الكلام ده لا يخصها لا يخصها دلوقتي لكن اللي يخصها اللي يخص المؤمنات اللي فعلا مقبلات على شرع الله سبحانه وتعالى يخصهم الكلام ده يقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها نركز بقى عشان الكلام ده مهم جدا ولو ال- النت قطع فيه هنعيده تاني وتالت ورابع بس هو لازم يوصل ان شاء الله هيوصل صح ربنا يعلمنا ويفهمنا احنا عندنا ان زينة المرأة نوعين عندنا زينة المرأة نوعين في زينة في البدن خلقت فيها يعني في زينة من البدن وفي زينة مكتسبة زائدة عن البدن صح كده؟ يعني اللبس اللبس ده من البدن من الجسم ولا حاجة خارجة عن الجسم حاجة خارجة عن الجسم صح كده فيبقى في زينة الزينة دي مكتسبة وفي زينة ذاتية فأنا مثلا وشي ده من الزينة شعري من الزينة الشعر بتاعي ده شعر ده الزينة دي من البدن ولا خارج البدن ها من البدن جميل قوي طيب لما انا احط مكياج المكياج ده من البدن ولا خارج من البدن زايد عن البدن صح يبقى احنا عندنا كده نفهم عشان القدمة دي مهمة قوي يبقى الزينة عندنا في زينة في البدن خلقت عليها زي الوجه زي الشعر زي اللون زي الصورة الصورة اللي هو الشكل الزينة المكتسبة اللي انت بتحطيها زي ايه زي الحلي زي الثياب الحلي ده الحاجات اللي بتلبسيها آه، او ما تضعيه من لون زي الحناء وزي الحاجات بقى اللي بتصبغوا بيها كل حاجة وجه ايد آه، شعر دي كلها اسمها ايه زينة بدن جميل الآية دي ذكرت لينا نوعين من الزينة برضه زينة ظاهرة وزينة باطنة زينة في الظاهر وزينة في الباطن يعني ايه بقى الكلام ده مش ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يبقى في زينة ظاهرة صح في زينة ظاهرة ظهرت فربنا بيقول ان الزينة ديت عادي تظهر ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يبقى في زينة ظاهرة ولا لا ها في زينة ظاهرة ولا لا ان الآية فيها زينة ظاهرة صح إلا ما ظهر منها وفي زينة باطنة انا بقول كلام اول مره تعرفوه انا مست... يعني ان شاء الله ما يكونش اول مره يعني اظن ان الكلام يعني بس هو واضح صح يعني ان شاء الله يكون اول مره لبعضكم يسمعه بس هو واضح والايه واضحه فاحنا عندنا ان الايه بتقول ولا يبدين يعني ايه ولا يبدين يعني لا يظهرن ربنا بيقول لي انا ركزي بقى انا اسمي شيماء انا اسمي نهال انا اسمي مروه يبقى ربنا بيقول لمروه ولا يبدين زينتهن يعني ان انت ما تطلعيش الزينه بتاعتك دي الا ما ظهر منها يبقى في زينه باطنه حافظي عليها تكون باطنه صح كده يبقى في زينه ما تخرجش وفي زينه هتظهر جميل قوي انتوا كده فاهمين ان احنا عندنا قلنا انواع الزينه ايه قلنا ان في زينه من البدن وفي زينه خارج البدن دي كده فهمناها صح كده وبعدين دخلنا شويه بقى في الايه قلنا ان الايه بتقول لنا ان في زينه في الظاهر وفي زينه في الباطن اول حاجه انا عاوز حضرتك قبل ما ندخل بقى اعمق من كده تسالي نفسك كده وتعملي جدول زينه البدن وتكتبيها الوجه الشعر اللون الصوره وبعدين تكتبي الناحيه التانيه الزينه المكتسبه زي الحلي الثياب الحنه المكياج مش عارف الايه الاصبغه الحاجات دي كلها تكتبيها العطر ليس زينه الزينه دي يعني ايه تزين في العين حاجه انا اشوفها بعين جميل بعد ما حضرتك تعملي كده تروحي عامله جدول بقى جنبه كده تقولي انت بينك وبين نفسك كده من قبل ما تخشي خالص الايه وتعرفي تفاصيل كلام العلماء ايه اللي نظهره للناس اللي غير محارم واللي لا نظهره ليه لان في واحده النهارده ممكن تبقى ايه تقول على فكره العلماء قالوا كذا كذا عمو الشيخ ولازم دي على فكره مش بتقول يا شيخ تقول لازم تقول عمو فالشخصيه دي تلاقيها ايه تروح واخده الجمله دي وتقول العلماء بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا وهي تعمل حاجه تانية خالص يعني هتقول لي الا ما ظهر منها ده ابن عباس بيقول الوجه والكفين من الشيخ يظهروا جميل قوي خلينا نمشي مع حضرتك الوجه والكفين يظهروا يظهروا لمين ويظهروا ازاي وباقي وغير الوجه والكفين ايه اللي يحصل فيهم هتقولي ما ينفعش يظهر بس انت ده انت الحليه بتاعتك كلها ظاهره انت فتحه صدرك ظاهره قوي وانت رجلك ظاهره ومش عارف ايه ظاهره فلازم يا زهره تركزي معايا الله يكرمك عشان الحاجات دي كلها ظاهره صح فانت عما بتعمل التمرين ده ابتداء بينك وبين نفسك تبدا تبقى هادي ما تضغطش نفسيا بقى تبدا انت لوحدك تبدا تكتشف الموضوع هيمشي ازاي قلنا بعد ما قلنا ان في زينه في البدن وزينه خارج البدن قلنا ان في زينه باطنه ربنا قال ما تطلعش لحد ما تطلعش فبقول بقى ان ايه ان احنا دلوقتي عندنا التمرين ده انا لو عملت التمرين ده مع نفسي ايه اللي هيحصل هكتب الزينة الظاهرة والزينة الباطنة وأشوف بقى إيه يا ترى ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى مني أنا كبنت أظهره ويا ترى إيه الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى مني أو يريده الله سبحانه وتعالى أو سمح لي بالظهور فإحنا دلوقتي متفقين على حاجتين صح؟ الاتفاق الأولاني إن الزينة عندنا زينة البدن زينة في البدن وزينة خارج البدن وعندنا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر نوعين من الزينة ايه التفاصيل احنا مش عاوز اتكلم في التفاصيل دلوقتي انا جاي بالراحة بس اللي يهمني بس اللي احنا نمشي بالراحة كده ونكون فاهمين الدنيا ماشية ازاي ان ربنا قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها يعني ما تظهرش الزينة الا يبقى في زينة كده كده معنى الايه ان في زينة مش هظهرها وفي زينة هظهرها صح كده واضحه يبقى في زينه هتظهر وفي زينه مش هتظهر فاللي انا عاوزه من حضرتك انك تعملي التمرين ده قبل ما تعرفي كلام العلماء ايه الزينه اللي ما ينفعش تظهر بينك وبين نفسك ليه لانك عما تعملي كده هتلاقي نفسك لوحدك بتوفقي خاصه لما تكوني صادقه وفعلا تريدي الدار الاخره ما بتدوريش على مخرج طوارئ وتريحي نفسك فهتلاقي نفسك بقى ان هل ينفع انك تظهري كده هل ينفع انك تعملي واحد اتنين تلاته اربعه هل ينفع انك كوي- كانت ايدك تظهر بالطريقه دي طب ولو انت حاطه حنه ينفع تظهر اه الشيخ حماده قال لي يا ستي احنا مالناش دعوه بالشيخ حماده بقى والشيخ علاء احنا بنقول لك انت اللي تعملي التمرين كده الاول كده واخدين بالكم طيب خلصت يا عم الشيخ التمرين الاولاني عملت جدول اسمه زينه البدن زينه في البدن وعملت الجدول بتاع الزينه اللي فيه خارج البدن وقلت ايه يا ترى يظهر ايه وما يظهرش ايه بس مجرد تمرين تدريب يعني وبعد كده قلت انت ايه الزينه الباطنه والزينه الظاهره جميل قوي كده لغايه هنا متفقين رائع طب نعمل ايه بقى الحاجه الثالثه بقى ندخل عليها ايه الحاجه الثالثه اللي هندخل عليها هو ربنا قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها خلصنا ده التمرين معاه والله دي مش عاوز يقول لنا ايه هي الزينه والتفسير وايه اللي ظهر منها مش عارفين هو عاوز مننا ايه قال ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى اصبروا عليا وهقول لكم ان شاء الله قال ايه بقى بعد كده في ايه كمان ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن اه ده في زينه ربنا قال ما تظهرش الا للمحارم فاعمل جدول بقى عاوزين نعمل جدول ايه هو الجدول ده نكتب احنا كده عندنا ثلاث ايه تمرينات صح التمرين الاولاني اللي انا اقسم الزينه زينه ربنا خلقني بيها موجوده في جسمي وزينه خارج الجسد ليست من الشيء صح وبعد كده اروح عامله الايه اجاوب على السؤال الثاني ان في زينه باطنه وفي زينه ظاهره طب التالتة بقى السؤال التالت ربنا قال لي ان في زينة تظهر للمحارم تتوقعي تكون ايه يلا اكتبي فادانك انت تكتبي تكتبي تكتبي تكتبي تكتبي فانت وانت بتكتبي هتكتبي ايه مثلا مثلا شعري للمحارم وبعدين وانت بتكتبي تقولي ايه طبعا هتروحي تقولي يا نهار ابيض ده انا معنى كده ان ما ينفعش يظهر شعري لغير المحارم لا يكون الموضوع كده ده انا كده هكون ده انا شكلي كده هضيع واخدين بالكم فعندي ميزه التمارين دي هتخليكي حضرتك ممتعه مم يعني تفهمي ال... اما تخشي بقى بعد كده على كتب التفسير وتقراي هتلاقي دماغك مترتبه حضرتك هتلاقي دماغ حضرتك مرتبه كده جميله قوي خلاص التمرين التالت بقى التمرين الرابع ايه هو التمرين الرابع نسال ربنا لما قال ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها هو المستثنى هنا اللي هيظهر ليه يظهر لمين يظهر للجمهور كله ولا يظهر للمحارم بس لا يكون اللي هيظهر للمحارم الآية دي تقصد اللي هيظهر للمحارم بدليل ربنا قال ولا يبدين زينتهن فصل مين هم واخدين بالكم مش الآية قالت لنا كده مش الآية بتقول لنا ولا يب- يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها يا ترى ديت للجمهور للبشر كلهم ولا المحارم بس يعني الآية دي بتقول لي الأصل لا تبدي الزينة لكن مستثنى بعض الناس يظهر لهم زينة زي مين فذكرت لي الآية فده يخليني عما اجي اقرا كتب المفسرين يقول لك الا الوجه والكفين ايه ده هم يقصدوا الوجه والكفين للمحارم ده احنا الدنيا عندنا جميله قوي انت من قبل ما تفهم انا عاوزك ايه تسال نفسك تقعد مع نفسك كده الم- القعده دي متعه القعده دي متعه واخدين بالكم طيب انا قبل ما ادخل بقى بعمق اكتر واكتر عم عم الشيخ انا واقع دلوقتي ده انا عاوز ادخل في حته تانية انا على فكره يا عم الشيخ انا ماليش دعوه بالقصه دي بقى كلها لان انا عجوز انا قد امك ربنا يرضى عن امي ماشي يا حاج انت قد والدتي وبعدين انا من القواعد يا ابني انت من القواعد اه انت عندك تمرين ايه التمرين بتاعي التمرين بتاع حضرتك ربنا قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا انا والله يا عم الشيخ ما عاوز اتجوز ولا فكرت في الجواز ده خالص طب اهدي يا طنط ركزي بقى معايا ماشي فليس عليهن جناح اهو انت اللي قلت ان ربنا قال عشان انت اللي عارف اهو اديك بتقول فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن طب يعني بقى الثياب ان يضعن ثيابهن يعني إيه بقى ان يضعن ثيابهن عشان تبقى عارف ان انا ايه عم اقعد بشعري عادي انا زي امك ما تتكسفش هو انا يا حاجه بما انك انك زي امي لازم اكون صادق معاكي هقول لك ايه هقول لك في اجماع نقله ابن حزم والجصاص وغيرهم نقلوا ايه الع- العلماء دول في الاجماع ان لا يجوز المراه العجوز انها تظهر شعرها شفتي بقى ما ينفعش ان هي تظهر شعرها انا كنت فاكره طالما الدنيا انا مش عاوزه جوازي يبقى الموضوع كده على البحري لا مش على البحري ولا حاجه يبقى بعني بقى يضعن ثيابهن يعني ايه يضعن ثيابهن ما احنا لازم اهو مش ربنا قال كده يلا يا جماعه انا عاوز ده تمرين برضه تعملوه القواعد ده بغض النظر عن السن بغض النظر عن السن انتوا فاهمين الايه بتقول ايه صح مستوعبين الايه مستوعبين الايه الايه بتقول القواعد من النساء اللي مش عاوزه اللي مش بتفكر في جواز وما عندهاش شهوه وما عادتش ولا يرغب فيها والكلام ده مالها قواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن اقفوا اقفوا هنا بقى يا ترى تيتا ليلى ديت الايه بتقول لها ايه مفيش مشكله ان هي تضع ثياب يا ترى الثياب ده اللي هو ايه عاوزين نفكر ان هي تشيل شعرها ان هي تظهر بشعرها ما احنا اتفقنا بقى ان الموضوع مش هنا مش بالشعر يا عم الشيخ انا خايفه والله العظيم لا تجرني لحاجه انا خايفه انا حاسه انك بتجرني لحاجه يا رب ما يكون اللي في بالي يا رب اللي ما يكون في بالي يا ستي مالكيش علاقه بيا احنا اتفقنا خلاص انت خالص انت خالص انا ايه انسيني خالص انا بساعدك ان حضرتك تاخدي اللي انك تصنعي انت الجواب انك تصنعي الجواب ولما ترجعي بقى لكتب التفسير تعرفي كويس قوي ان مفيش حد يضحك عليكي ويقول لك اه انت بتحضري درس يوم الاثنين الفجر اه ما انا عارفه ضحك عليكي لا تقولي له انا ما اتضحكش عليا انا بفضل الله اللي جاوبت على الاسئله دي وانا اللي قعدت مع نفسي انا ده انا جايبه 98% محدش يضحك عليا خلاص هو انا صغيره ولا ايه كان بعض الشباب كده والده يقول له يا ابني هيعمل لك غسيل مخ ووالده يعرفني فانا كنت اقول له كلمه جميله قوي اقول له قول له باباك قول له يا بابا انا جايب 99% وانا في طب ودخلت طب فكون ان محمد يغسل لي دماغي يبقى الراجل ده عبقري يستحق ان انا اسمع دماغه اسمعه خلاص ولو هو مش هيغسل لي دماغي ده انا جايب انا في طب وجايب 99 فاحترم يا بابا دماغي انا مش هي- مش هيضحك عليا فما تخافوش يا جماعه هنرجع نسال بقى انفسنا السؤال الب- إيه الهادي ده نسال انفسنا السؤال الهادي ده ايه هو السؤال الهادي ده ان القواعد يضعن ايه يضعن ايه خلاص يا عم الشيخ انا عرفت يضعن ايه قولي ها يضعن ايه انا قرات ان سعيد بن جبير يقول الجلباب يضعن الجلباب يا ستي هنعدي ايا كان يقصده ايه بالثياب طب نكمل الايه غير متبرجات بزينه طب يعني ايه الايه دي يعني هم ممكن يضعوا الثياب متبرجات بزينه ما هو الم... ال- ال- القيد ده مهم مش ربنا قال مفيش مشكلة إن هم يضعوا الثياب بس بشرط غير متبرجات بزينة طب يعني إيه بقى م... يعني إيه متبرجة بزينة دي ممكن تكون بتعمل إيه إيه رأيكم في الأسئلة دي إيه رأيكم في الأسئلة دي صعبة ولا سهلة طب هقول لكم سؤال أخير واختم بيه إيه هو السؤال الأخير ولا يضربن بأرجلهن يا ربنا بيقول للنساء ما تضربوش برجليكم ليعلم ما يخفين من زينتهن ربنا بينبه بيقول لك ايه ما تعمليش الحركه دي عشان ما تظهريش الزينه الباطنه اللي احنا متفقين ان هي ايه ما تظهرش صح طب اللي هي ايه بقى ايه هي الزينه يخفين من زينتهن ايه هي بقى الزينه يعني واحده لابسه خلخال بس ما خبطتش وما ضربتش رجليها ما خبطتش في الارض ايه الغلطه اللي هي عملتها ما عملتش حاجه غلط صح واخدين بالكم هنسيبكم بقى ايه مع الاسئله الجميله دي تروحوا تسالوا انفسكم من الاسئله الجميله دي وانا هجاوبها لكم ان شاء الله المره الجايه تكونوا جايين هبدا اجاوبكم واساعدكم ان شاء الله ايه انكم ايه تعملوها ان شاء الله ليس هدفي ان انا ازعجكم لكن انا عاوز ابسطكم بس ابسطكم صح وان حضراتكم تعرفوا الصح آه، وانتم شغالين دماغكم مش مجرد انك بتحب تسمع حد معين فقلبك آه، بيحب كلامه فسم... على طول مشيت ورا الكلام لا أنا عاوزك أنت لوحدك تبدأ تكتب ورقة وقلم وتصنع المعلومة حتى الجماعة بتوع التعليم يعني يقول لك في تعليم نشط فالتعليم النشط التعاوني ده أحد جمال التعلم النشط بيبقى دور المعلم فيه زي الحكم كده هو ما بيلعبش بس بيدير اللعبة واخدين بالكم فأحيانا بيكون من من التعليم الكويس خاصة مع الجيل اللي طالع جديد ده إن إنك تخليه يفتح كتاب التفسير ويمسك ورقة وقلم ويكتب ويحاول يكتشف بنت عندها 12 سنة و14 سنة و15 سنة خليها تكتشف خليها ده هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله قاعدة آه، تكتشف ال- ال science وال math ومش عارف ايه وبتاع وتخش هنا وتفحر هنا وتلعب في مش عارف ايه وتعمل ابحاث خليهم يبحثوا في دينهم في اخرتهم والنهارده قاعدين ايه مامتها هتتضايق قوي لو نزلت 1% ربنا ايه يقدر على الجميع ما يصلحهم في قبورهم واخرتهم وفي دنياهم فلما ان حضرتك تتعلمي الط- بالطريقه ديت حضرتك هتشاركي في صنع المعلومه لما تشاركي في صنع المعلومه مش بسهوله حد يهزك ليه لان المعلومه لم تلقى عليك ولكن انت صنعتيها صنعها الله بك ولك فهنا حضرتك تتمكني فيكوني بنيتي المعلومه دي من خلال وجدان ومن خلال عقل فالقيمة تترسخ أكتر وأكتر ليه؟ بقى في مكونين جواكي في ركنين وقفت عليهم اللي القيمة دي هو العقل شغال والقلب شغال فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويستركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي آه، قدركم في الدنيا والآخرة وهسأل بقى سؤال بقى أخير بقى بما إن هي أسئلة بس هو سؤال خفيف خالص وهو ولا يبدين زينتهن هل معنى ان ربنا قال الابداء هل معنى الابداء يساوي او يحل لي اطلاق البصر يعني هو ربنا اذن ليكي بقى انك تظهري حاجه هل معنى الابداء يلزم منه اطلاق البصر ولو قلنا ي- يلزم منه اطلاق البصر امال الخطيب رايح يتفرج على ايه لما جم قال لي قالوا لك ده عبد الرحمن عاوز يتقدم هو ولا محمد عاوز يتقدم ولا احمد عاوز يتقدم اقول لك يلا ايه احنا هيجي يشوفك يعني إيه هيجي يشوفك ما انا من- ما ما انا في جامعه ومعروفه وكل حاجه لا هو النهارده جاي يبص هو المره اللي فاتت هو ما كانش بينظر لوجهك قصدا النهارده هو جاي يبص بطريقه ايه مختلفه واخدين بالكم ربنا يحفظكم ويبارك فيكم واسال الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدوركم وييسر اموركم ويستركم ويستعملنا واياكم استعمالا مقبولا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته